مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد لماذا تكرهون الشيعة؟ لماذا تكرهون الشيعة؟ الشيعة يعني خطرهم عظيم يا ريت إخواني يقفلوا الإربيز عندي آه، الشيعة آه، الشيعة آه، ناس كتير بتتكلم ليه الشيعة مكروهين ليه الشيعة مش عايزينهم يدخلوا مصر ليه خايفين من- من الشيعة هل الشيعة أساسا مذهب آه، ديني إسلامي ولا لا الشيعة هل الشيعة لهم فقه زي فقهنا فقه أهل السنة هل ليهم تفسير زي تفسيرنا هل ليهم أساسا أنهم بياخدوا من آيات القرآن زي ما احنا بناخد منها هل ليهم مصادر في الحديث الشريف زي ما لينا هل جوازهم زي زواجنا هل زواجهم زي زواجنا صلاتهم زي صلاتنا هل زكاتهم زي زكاتنا هل عقائدهم زي عقائدنا هل أئمتهم و... وقادتهم وأحزابهم زي قادتنا وأئمتنا وأحزابنا لماذا تكرهون الشيعة سؤال مهم جدا لماذا تكرهون الشيعة السؤال ده اتقال كثيرا لكن الس- الحقيقة السؤال ده ليه معنيين لماذا تكرهون الشيعة يعني آه، انتوا ايه اللي بيخليكم تكرهوا الشيعة انتوا زعلانين ليه من الشيعة انتوا واخدين موقف ليه من الشيعة والسؤال الثاني او المعنى الثاني لنفس السؤال لماذا تكرهون الشيعة يعني أحوال الشيعة التي يعملونها التي جعلت الناس يكرهونهم يعني أخبرني عن المبررات التي من أجلها أكره الشيعة الحقيقة احنا هذان المعنيان هما ما سنتناوله في هذه الحلقة وأرى أن هذه الحلقة لن تكفي للإجابة على هذين المعنيين يعني إيه؟ لماذا تكرهون الشيعة؟ الإجابة على السؤال ده محتاج هدوء ومحتاج عقل ومحتاج آه، عمق في الفهم والفكر لأن خلاص المسألة أصبحت قريبة وأصبح ال ال ال الأمر متحتم إن إحنا نتكلم فيه وأنا والله يعز عليا جدا يعز عليا جدا والله إن أنا أترك آيات الله وخلقه وملكوته و- وهذا الإيمان العظيم الذي أشعر به وأنا أتحدث عن الله وآياته ولكن الأمر تحتم علي ولا بد وأن أكون جندي من جنود الله سبحانه وتعالى ومن حزب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الكرام ولا بد وأن أتحمل مسؤوليتي تجاه ديني وأهل بيت رسول الله بل ورسول الله بل والله بذ- بنفسه لأن الشيعة لم يتركوا شاردة ولا واردة في دين الله إلا أفسدوه ولذلك آه، سنخصص آه، آه، بعض الحلقات عن الشيعة بعنوان لماذا تكرهون الشيعة أول شيء في لماذا تكرهون الشيعة آه، آه، وزي ما اتفقنا آه، أول شيء في لماذا تكرهون الشيعة آه، نفاقهم يأتوا هؤلاء بوجه ويأتوا هؤلاء بوجه يعني آه، بتلاقيهم دايما يتقلبوا ودي حاجة عندهم اسمها التقية أو التقية يعني إيه يؤمن بأنه لابد وأن يري الناس ما يجب أن يرونه يعني الناس المفروض يشوفوه إيه بيعيط هيعيط بي- المفروض بيضحك بيضحك بيلطم هيلطم بيقطع نفسه بالسكاكين لازم يقطع نفسه بالسكاكين هو مع كل ده مع آه، آه، المسلمين يقول انا مسلم مع المنافقين يقول لهم انا زيكم حتى مع الكافرين مفيش فرق بينهم وبين بعض عشان تعرفوا ان المسألة محتاجة وقت طويل علشان آه، نشرح فيها اول مشهد وده ابسطهم آه، آه، مشهد شيعي عنده هذه ال- التقية آه، هو بي بي يعني من داخله لازم يوري الناس ما يجب أن يرونه بيوهمهم ان هو بيعيط مع ان هو لا بيعيط ولا حاجة تعالوا نشوف منظره وهو بيمثل انه بيبكي لماذا تكرهون الشيعة لانهم منافقون وزي ما بقول لكم كل عنوان هناخده النهاردة هنعمل عليه حلقة كاملة بعد كده في الأيام القادمة إن شاء الله عز وجل بس قلنا نبدأ بأبسط شيء أبسط حلقة هي حلقتنا الليلة دي كبداية وكمدخل علشان ندخل وإحنا أعصابنا هادية وعقلنا مسترسل ونبدأ نفهم بالظبط الشيعة دول عبارة عن إيه ولماذا يجب أن نكره الشيعة ولماذا تكرهون الشيعة أول حلقة هنشوف هذا الشيعي كان قاعد عادي خالص وأول ما جت الكاميرا عليه لأنهم كانوا قاعدين في لطمية اللطمية دي بيقعدوا ينوحوا فيها ويقعدوا يخلوا الناس تعيط طبعا هو اللي, اللي بيتكلم الخطيب بتاعهم كذاب وبيبكي بكاء كاذب واللي تحت أيضا كذلك فجت الكاميرا عليه وهو لا يبكي فأول ما شاف إن الكاميرا جت عليه عمل نفسه بيبكي عشان تشوفوا لماذا تكرهون الشيعة اتفضلوا معايا اتفضل يا سماحة على طول آه، آه، لماذا نكره الشيعة لأن عندهم خرافات خرافات في عندهم خرافات كثيرة جدا منها أنهم آه، آه، بيشوفوا آه، آه، الغيبيات ومنها أنهم بيكلموا الأولياء ومنها أنهم بي آه، بي يعني بتحصل لهم أشياء خارقة ومنها طبعا المبالغة في آه، أهل البيت ومن- يعني أشياء كتير جدا هل تتخيلوا ان في واحد عاقل في هذا الزمن يقول ان اتكلم مع ميت طيب هو لو اتكلم معاه في الحلم ده ممكن في الرؤية يجوز لكن في الحقيقة ده, ده ده مستحيل طب ايه رأيكم لو كان بيقول ان هو كلمه في التليفون بيقول ان هو كلم سيدة زينب رضي الله عنها بيقول انه كلمها في التليفون من قبرها كلمها وردت عليه تعالوا نشوف عشان تشوفوا الخزعبلات آه، ب- ب- يعني بتؤدي لإيه لماذا تكرهون الشيعة م- م- مشهد عجيب واحد من شيوخهم ومن علمائهم بيقول ان واحد مر كده جنب قبر السيدة زينب فقال له انا جنب قبرها قال له طب افتح لي المايك فتح له المايك كلمها وردت عليه كلمها في الموبايل بس نسي يقول لنا هي رقم تليفونها كام والشركة اللي بتتعامل معاها كذلك آه، آه، تع- تعالوا معايا نشوف يمكن احنا ب- يعني مبالغين اسمعوا منه وشوفوا اللي هو يقوله اتفضلوا معايا
في صباح هذا اليوم اليوم صباحا اتصل احد الاخوه من خارج العراق قال يا سيد تدري انا وين هسه؟ قلت له وين؟ قال انا بضريح السيده زينب قال ارد افتح المايك واريدك تسلم عليها سيد أنا قلت لها كلمتين قلت لها الصرخة بالعراق تسمعيها مولاتي والدمعة بالعراق تشوفيها عينك على أهل العراق وعينك على أهل البحرين يا زينب ويا زينب طلعت وزينب من طلعت مو هينة وحاجت أبو علي حاجته ايش قالت له؟ قالت له لا تقول ما عندك جمرك لا تقول ما عندك جمرك ولا تقول ضيعت الاخوه يا حسين ثوره على الظالمين صرخه المظلومين في كل مكان صرخه الاحرار ما يجري على المؤمنين الشرفاء في كل مكان في العالم لأنهم يصرخون يا حسين هذه الصرخة التي لا تموت هذه الصرخة التي لا تبرد هذه الثورة التي ستبقى إلى ظهور الحق على يد مولانا صاحب الزمان الذي
احنا ما جبناش اي حاجه من عندنا الرجل في محفل كبير عندهم في يوم عاشوراء بيكلم قدام الناس كلها وبيقول لهم انا كلمت السيده زينب في الحز... في التليفون آه، كلمها وردت عليه ادي لماذا نكره الشيعه لماذا تكرهون الشيعه لخرافتهم وزي ما قلت لحضراتكم بس طبعا ما قلناش رقم التليفون يمكن عشان ما حدش برضه يتصل بيها ويبقى آه، الكرامات ليه هو لوحده آه، على الموبايلات طيب في حاجة كمان آه، ندخل بقى للأسف الشديد في الجد ايه رأيكم في من بدل شهادة التوحيد التي هي مدخل الإسلام يعني ايه لما كان المسلم يجي للنبي عليه السلام يقول له ما الإسلام يقول له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وت... وت... وتصوم رمضان وتحج البيت وفي مرة واحد بيقول للنبي عليه السلام يا رسول الله أي الإسلام خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال آه، آه، أي الإسلام خير قال إطعام الطعام وإفشاء السلام يعني إسلامنا كله خير وبركة للناس كلها يوم يجي واحد شوف الشيعي بقى وطبعا آه، آه، واحد بيسلم من- على دين الشيعة طبعا المسلمين الجدد مساكين اللي بيبقوا من أمريكا فرنسا حظه كان واحد من السويد بيسلم على إيد ياسر الخبيث الذي دائما ما يسب أمنا عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي عليه السلام ويسب أبو بكر وعمر على طول ده على طول شتم صريح وده لي معانا آه، قصة طويلة أم بيملي المسلم الجديد بيمليه شهادة التوحيد فقال له إيه قال له قول أشهد أن لا إله إلا الله الراجل كرر قال له وأن محمدا رسول الله الراجل كرر تاني وبعدين وأشهد أن عليا ولي الله وبعد كده قال له وأبرأ شوف شهادة التوحيد عندهم بدل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخير للناس وإطعام الطعام وإفشاء السلام اللي النبي قاله راح قال له و- وأبرأ من أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة وكل أعداء الله يقصد بها الصحابة الكرام وأهل السنة يبقى لماذا نكره الشيعة لماذا تكرهون الشيعة لتبديلهم دين الله سبحانه وتعالى وكلمات التوحيد ولمعاداتهم للأنبياء والأولياء وتبديلهم للحق وتغييرهم ل- ل- لهذا الضياء الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى وأبدلوا الخير شرا وأبدلوا الخير شرا والبر فجرا والإيمان كفرا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي وهم بيسبوهم والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنفق أحدكم مثل أحد م- لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه وهم بيسخروا منهم وحطوها في شهادة التوحيد تعالوا نسمع ونشوف وتأكدوا بنفسكم وأنا أصريت أن المقطع يجي كامل حتى الراجل اتلخبط في النص علشان آه، تشوفوا أن الحق أبلج والباطل لجلج تعالوا نشوف ونسمع هم بيملوا المسلم الجديد إيه اتفضلوا معايا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. أبرأ أبره إلى الله إلا الله إلى الله إلى إلى إلى الله إلا إلا الله
أبرأ أبره إلى إلى الله الله من من أبي بكر أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وجميع وجميع أعداء أعدائي أهل بيت أهل بيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وعلى وآله اللهم صل على محمد وآل وآل محمد أحسن Thank you. شكرا
مبارك إن شاء الله بارك الله فيك
Happy you'll continue in this.
إن شاء الله. بارك الله فيك
مسكين بيهنوه هو مسكين بيتصور انه آه، آه، اسلم هو طبعا هو ونيته لكن شوفوا من اول وهله المسكين ده داخل فيها الاسلام بيشيعه بيخلوه يكره ابا بكر وعمر مع ان ابو بكر هو اللي جمع القران اللي المسكين ده سيقراه في الصلاه بعد ذلك وعمر رضي الله عنه في عهده فتحت الفتوح ها ومعظم الفقه الذي نقل عن بيت رسول الله نقلته عائشه الذي آه، تبرأ منها الآن على يد هذا الخبيث الذي يسمى ياسر الحبيب بل هو ياسر الخبيث آه، ده مش بس في شهادات التوحيد ده حتى الأرانب لم تسلم منهم يعني فتواهم وأنا باعت حضراتكم إن أنا هعمل لكم حلقة كاملة عن الفتاوى وأعمل حلقة كاملة عن موقفهم من آه، آه، أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عن الجميع وحلقة كاملة عن آه، آه، يعني فضائح الشيعة لكن يعني نأخذ من البحر قطرة آه، ونأخذ من ال- آه، من العسل آه، ولا أقول إيه لا دول مش عسل ده دول آه، آه، حنظل مر تعالوا نشوف آه، هذا الغيض من فيض وهذا القليل من من الكثير من ضلالتهم واحد بيسأله بيقول له ايه رأيك في الأرانب حكم الأرنب فقال له الأرنب الأرنب حرام قال له ليه بصوا بقى قالوا سببين انا هجيب لكم النهارده ال- احد الفتاوى لكن ان شاء الله تعالى غالبا المره الجايه هجيب لكم بقى اغرب فتاوى الشيعه وحاجات عمركم ما هتسمعوا عنها الأرانب فبيقول له الأرنب آه، قال له حرام قال له ليه واحد من آه، علمائهم قال له حرام لأنها من الحشرات الأرنب من الحشرات يعني احنا درسنا في كلية العلوم ان الحشرات دي ما يطير بجناحين او آه، له حكم تكوين الحشرة معروف لكن لكن الأرنب حشرة طيب ده واحد طب والتاني قال له ال- الح... الأرانب حرام لأنها تحيض طب ما هو الثدييات كلها بتحيض ال- الغنم كلها بتحيض البقر كله بيحيض البقرات يعني الإناث النوق من الجمال بتحيض كل كل ثدييات بتحيض فهو بقى بيعلل له ه- عشان شوفوا بس الخرافات لماذا تكرهون الشيعة شوفوا تجرؤهم وشوفوا إفسادهم وشوفوا فتواهم وتعالوا نشوف الأرانب التي لم تسلم من الشيعة حكم آه، أكل الأرانب إيه وتفضلوا معي تفضلوا والنعم الكلب المناطق نعم يبقى هذا السؤال سماحة الشيخ من الأخ جاء من بلجيكا يقول نعم.
ال- الأرانب هل أكلها حرام أم حلال؟
الأرانب حرام وأما طبعا في مذهب أهل البيت خلافا للمذاهب الأخرى نعم وأما السبب بعض الروايات تقول لأنها تحيض بعض الروايات تقول لأنها تعيش لأنها ممسوخة وأيضا هناك روايات أخرى فلهذا السبب نحن في مذهب أهل البيت
الأرانب يا جماعة حرام لأنها بتحيض وأنا هجيب لكم بقى الفتاوى دي وتفصيلها ودي على قنواته الفضائية لكن الحقيقة ما كنتش عارف أيضا إن الجبنة ليها حكم يعني دخلوا في أحكام الجبنة ودخلوا كمان في أحكام الفول ده أنتوا لسه ده هيطلعوا أهل مصر كلهم بياكلوا حاجات حرام الجبنة والفول والحاجات دي بس آه، آه، يعني هناخدها بعد هذا الفاصل اخواني في الكنترول بيقولوا لي في فاصل فاصل ثم نواصل فاصل قصير ان شاء الله تعالى ونعود مره اخرى اتفضلوا معايا
أوسكار سكر TV Shop دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز الله.
انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
أهلا بيكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي آه، آم، آه، عدنا مرة أخرى لنستكمل الأسئلة لماذا تكرهون الشيعة؟ هو كره الشيعة ده جاي من فراغ مثلا يعني آه، آه، عقلاء المسلمين شيوخهم وأئمتهم وعلمائهم سلفا وخلفا هم دول ناس آه، بيكرهوا المسلمين يعني كل الناس اللي حذرت من الشيعة وانا زي ما قلت لحضراتكم هعمل لكم على كل واحدة من دول حلقة كاملة حلقة كاملة لماذا تكرهون الشيعة هنشوف مين اللي كره الشيعة هنشوف آراء العلماء في هؤلاء الناس وآراء أهل الحديث العجيب آه، ان احنا ما نلاقيش واحد فيهم ابدا فقيه وحتى فقهه يعني معيب آه، بشكل خطير نسمع عن قراء للقرآن من كل حتة من كل مكان لكن ما تقدرش تسمع عن حافظ للقرآن الكريم من كل من من من آه، ألف لام ميم سورة البقرة إلى سورة الناس آه، شيعي سبحان الله العظيم ربنا أذهب من قلوبهم حفظ كتاب الله حتى قراءهم يقرأوا والمصحف قدامهم ناسيين مش عارفين يحفظوا ربنا أذهب من قلوبهم ما تلاقيش واحد فيهم عالم حديث كالبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد رحمه الله إلى آخره ما تلاقيش فيهم هؤلاء الناس لذلك تلاقيهم مخرفين تلاقيهم مخرفين والحمد لله تعالى هم أنشأوا الأزهر عندنا أيام الفاطميين وربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وجه صلاح الدين الأيوبي وطهر الأزهر من آه، آه، يعني أدناس الشيعة اللي كانوا موجودين لذلك هم بيكرهوا صلاح الدين الأيوبي جدا الحمد لله تعالى الأزهر منارة آه، يفتخر بها كل مصري تعالوا نشوف بقيت بقى الفتاوى الراجل بيسألوه عن الجبنة انت كل يوم الصبح حضراتكم وانا زيكم بنقوم الصبح نفطر آه، فول آه، جبنه بيضه جبنه نستو او اي حاجه انا هجيب لكم النهارده فتوى الجبنه لكن المره الجايه هجيب لكم فتوى الفول عشان المصريين بقى ايه ياخدوا بالهم من الفول بعد كده ان آه، آه، آه، راي الشيعه ايه في الفول خلاص تعالوا نشوف راي الراجل بي- بيتسال عن الجبنه ايه رايك في الجبنه قال لهم الجبنه مكروهه الا ان يكون معاها جوز ال- الجوز طب احنا دلوقتي آه، يعني هي لو مكروه لما تحط ال- الجوز عليها تبقى مستحبة مثلا وانهي نوع من الجبنة ما قالناش ولا كل الجبنة تعالوا نسمع ونشوف خليه خلي الراجل هو اللي يعبر عن نفسه ونسمع كلامهم ونشوف اتفضلوا معايا
من الناحية الفقهية أكل الجبن الجبن مكروه إلا إذا كان معه الجوز الآن واحد من المؤمنين أول الصبح يريد أن يأكل الخبز والجبن ويدري الله يقول له لا تفعل هذا العمل مو حرام ولكنه مكروه يرتكب هذا المكروه ما يشعر بالامتعاض لذلك
الحقيقة فتوى كلها ورع الراجل يقول لا مش حرام ده مكروه شوف يعني الدقة في الكلام المكروه ده آه، الجبنة مكروهة آه، انتوا هتسمعوا حاجات غريبة ودول آه، على فكرة أئمة علمائهم ودول اللي بيتبنوا في أمر الفتاوى أما بقى تغلغل تغلغل الشركيات لماذا تكرهون الشيعة؟ سؤال ملح والله لماذا تكرهون الشيعة؟ عمركم شفتوا داعي شيعي واحد يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى أديكوا شفتوا من أول ما بيجي يوحد الله يقول له تشهد أن عليا ولي الله ودي مش موجودة وتتبرأ من أبي بكر وعمر بيدخلوا على طول على فساد هل عمركم شفتوا شيعي واحد بيحافظ كده ويدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى أو يعادي يهودي أو نصراني أو يعادي آه، آه، آه، أعداء الله سبحانه وتعالى ده الشيعة دول هم اللي مدخلين أمريكا العراق وهم والشيعة وأمريكا لم تستأمن أحدا على العراق إلا الشيعة لأنهم مولين ليهم ودول دراعهم اليمين واحد يقول لي أمال العداوة يا أخي المستحكمة بين إيران وإسرائيل وبين حزب الله و- وإسرائيل وبين إيران و... وأمريكا المرة الجاية أو في المرات القادمة هعمل لكم لف كامل عن علاقة اليهود بالشيعة ونشأة اليهود وارتباطها ونشأة ال- ال- الشيعة وارتباطها باليهود ارتباط كامل سلفا وخلفا وبالملفات وبالأفلام وبالصور وبكل التفاصيل وعشان تشوفوا لأن أنا بقول لكم لماذا تكرهون الشيعة؟ آه لا ده احنا لازم نكره الشيعة مفيش حد ابدا بيعيب في الصحابه رضي الله عنهم ثم آه، آه، آه، اولياء الله سبحانه وتعالى ده انا هقول لكم على حاجه ده بيعيبوا في النبي عليه السلام بل والله وانا هجيب لكم الكلام ده كله بس احنا قلنا نبدا بدايه هاديه علشان آه، واحده واحده وزي ما قلت لحضراتكم احنا لا نفتري على احد وتعالوا نبدا ونعرف بالراحه بس المره دي اول حلقه هتكون هاديه وبسيطه علشان نستعد بقى من المره الجايه نبدا في الجد انتوا عارفين الشرك عندهم او او التوحيد عندهم انا عايزكم تتصوروا واحد بيقول لو قلت شوف خد بالك لو قلت يا الله وما قلتش يا علي تبقى اشركت ودي انا بقولها يعني بقولها لكم وعندي الاثباتات بتاعتها بالادله بالفيديو بكل حاجه بس خلينا نبدا نشوف عامه عامه الناس في الشيعه بيعملوا ايه انتوا عارفين حضراتكم في كل ملمه ومساله مهمه لا يدعون الله انما يدعون عليا واحنا مش بنقلل من شأن علي علي رضي الله عنه هو من هو يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين للإسلام وعلي رضي الله عنه زوج فاطمة وأبو الحسن والحسين كل حاجة لكن الدعاء والرجاء لا يكون حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل من لما جه واحد قال يا رسول الله قال يا رسول الله آه، أغثنا قال أجعلتني لله ندا ها إنما يستغاث بالله يعني ما فيش حاجة اسمها ان حد يستغيث ببشر فسبحان الله العظيم آه، هم بيستغيثوا بعلي في كل حاجة ودي ايضا هنفرد لها حلقة مستقلة رأيهم ايه في علي دعائهم لعلي توسلهم بعلي او لعلي ده هم ناسين ربنا خالص تعالوا نشوف واحد من الرياضيين عشان تشوفوا بس تغلغل الشرك في قلوبهم واحد من الرياضيين في مسابقة في أحد آه، آه، مسابقات رفع الأثقال في الأولمبياد داخل وعمال يقول إيه يا علي يا علي آه، يا مولاي آه، يا يا إمام الزمان ناسي ربنا خالص وب- وبعدين جه بقى يرفع الأثقال أم ربنا خيبه لأنه دعا من لا يغني عنه شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة دعا لمن ضره أقرب من نفعه تعالوا نشوف المسألة عاملة ازاي ونشوف بعدها مسلم بسيط خالص ايضا في احد المسابقات الرياضية لما ربنا نصره قال ايه قال الحمد لله والله اكبر وده الفرق بين اهل السنة الموحدين وبين الشيعة المشركين في الاستعانة ب ب ب بالله عند عند اهل السنة واهل الحق وما بين الشيعة آه، المشركين ومعانا اتصال اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحاجة منى أهلا بك يا ابني أخبارك ازي حضرتك اهلا وسهلا والله فعلا إحنا محتاجين أنا أنا سبحان الله كأني قاعدة في مواقف وطرائف مم.
كنت بعيط من شوية ودلوقتي سبحان الله كنت بعيط من شوية علشان الشيعة يعني يا رب ما ما لا تمكن لهم في الأرض اللهم وبعد آمين.
ما سمعت المقاطع بقى الجبنة والأرنب إيه سبحان الله أضحك أقول إن لو إنا إليه راجعون اللهم لا تمكن لهم اللهم لا تمكن لهم وجزاك الله خيرا على هذه الحلقة وفعلا احنا محتاجين كتير محتاجين نعلم ولادنا في المدارس محتاجين في كل المساجد محتاجين نعمل حملة قوية جدا وفعلا زي ما حضرتك تعرف الشيخ مصطفى العدوي نزلنا القرى كلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعمل حملات قوية جدا بفضل الله فربنا يا رب يثبتكم كلكم على الحق يا ابني ويبعد عنكم كل مكروه وعايزين المزيد والمزيد والمزيد ال- الصور اللي انت بتجيبها ديت بت- بتدينا جوانا انطباع ما بننساهوش ابدا فيا ريت برضه يا شيخ امين خليك ماشي يا ابني على هذا النهج وربنا يا رب يا ابني يكرمك في الدنيا وفي الاخره جزاك الله خير ربنا يعز حضرتك ويكرمك ويرفع قدرك زي ما بتهتمي بالاسلام والمسلمين واسال الله سبحانه وتعالى انه يرفع قدرك يا حاجه منى انت وكل من دعا الى الله تعالى ودافع عن ديني والحاجه منى مثال عظيم الحقيقه ل- للمسلمه المجتهده التي تسعى لقضاء حوائج المسلمين فكما عرفتها فهي بالنهار آه، في الخير ساعيه وبالليل الى الله داعيه اسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنها آه، آه، خلصنا بقى فتاوى الجبنة تعالوا بقى نشوف في الأولمبياد آه، الراجل داخل بدل ما يقول يا رب نستعين بالله تعالى أكرمنا ح- آه، يعني توكلنا على الله آه، آه، زي زي كل المصريين الطيبين وزي كل المسلمين في كل العالم يقول لي يا رب كرمنا يا رب يعني آه، زي كل الناس يطلع على الشغل يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم وده داخل يقول يا علي يا مولاي يا يا يا إمام الزمان تعالوا نشوفوا واسمعوا عشان تقارنوا بين الشيعي المشرك في كلامه و- وأهل السنة الموحدين في كلامه اتفضلوا معي إذا هذا الوزن يصبح من ال- الرياضيين ال- اللي ربما نالوا آه، إحدى الميداليات يا صاحب الزمان يا مولاي يا أمير المؤمنين يا صاحب الزمان
كنا نسمع الدعاء الرباع
الأنفاس
لا يخفى يخفى رغم التحذير والجيش الصورة هذه للحمد الحديث بعد الإخفاق في الجولة الثالثة يخفق إذا
الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر ولله الحمد المسلم دايما يرجع كل شيء لله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا النبي قال كده قال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ونعم بالله رضينا بالله حسبنا الله توكلنا على الله هو كده هو كده المسلم كده لكن واحد عمال يقول يا علي يا مولاي وشفت كانت خيبة تقيلة الحقيقة لما جه يشيل الثقل الثقل وقع عليه بدل ما هو يشيله وقع عليه آه، لكن آه، الكلام ده كله ممكن يكون بسيط بالمقارنة اللي حضراتكم هتشوفوه بعد شوية ايه اللي هتشوفوه بعد شوية هتشوفوا كل الشرك ده بقى مصرح بيه وغير ملمح يعني مش واحد بيدعو لا ده واحد بيقول في احتفالاتهم يوم عاشوراء طبعا حضراتكم شا- بت- بتشوفوهم ماسكين السيوف وعمالين يضربوا اجسامهم ودمائهم طبعا ومناظر ح- حاجة فعلا حاجة مخجلة ان الواحد آه، آه، يتقال على ده مسلم وماشي عمال يقول لا خالق إلا علي لا إله إلا علي لا رب إلا علي لا ولي إلا علي لا حبيب إلا علي سبحان الله أمر ربنا إيه سبحانه وتعالى أمر ربنا إيه ماشي ه- هذا ال- ال- الشيعي وبيقول لا إله إلا علي لا مخ... لا خالق إلا علي لا رب إلا علي لا حبيب إلا علي لا ولي إلا علي سبحان الله أمال أين الله عشان كده أنا بقول لحضراتكم المسألة كبيرة ودي كانت البداية فقط تعالوا نشوف ونخليهم هم يتكلموا عن نفسهم وهم اللي يقولوا بيعتقدوا ايه مش احنا اللي بنقول هم بيعتقدوا ايه اتفضل
ما في رب صوت الا ما في خالق الا ما في فتى الا ما في ولي الا ما في سيد الا ما في حبيب الا ما في ولي الا ما في امير الا ما في سيد الا ما في خالق الا ما في رب الا ما في وصي الا ما في امير الا ما في حبيب الا ما في امام الا ما في حكم الا
لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا, أن لا رب إلا الله وأشهد- وأشهد أن لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء هذه الخرافات وهذه الخزعبلات وهذه الشركيات وهذه الكفريات والله الله بريء منها ورسول الله بريء منها وعلي نفسه بريء منها آه، صل- رضي الله عنه وصلى اللهم على نبينا صلى الله عليه وسلم حرام عشان كده فعلا احنا بنكره الشيعة لماذا تكرهون الشيعة من عمايلهم وعقائدهم ومفاسدهم وفتواهم وأخلاقهم أخلاق فاسدة وده خيانتهم كمان يعني الخيانات دي قصة تانية خالص احنا كده اه، اتكلمنا بشكل اه، عام لكن يبقى حاجة تفتكروا الشيعة بينشئوا أولادهم ازاي بيخلوا أولادهم يعتقدوا إيه ويفكروا في إيه ويهتموا بإيه الشيعة مفيش حاجة اسمها عندهم آه، آه، خدوا علموا العبادة آه، أذن له في اليمين وأقم له في, في, ال- في اليسرى لا ده هم عندهم حاجة تانية خالص عندهم إيه إنه يعلم الولد إزاي يلطم إزاي يخبط على صدره وده حرام اللطم ده حرام لذلك آه، آه، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وأيضا أو يشيعانه وهم هنا بيعلموا الأطفال الصغيرين التشيع من نعومة أظافرهم آه، آه، تعالوا نشوف المشهد بس معانا اتصال السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمين أهلا وسهلا حضرتك منور الدنيا وربنا يبارك فيك يا رب ويخليك ربنا يكرمك يعني كل مدى المول وحسبي الله ونعم الوكيل بس كنت عايز أسأل حضرتك سؤال آه، اتفضلي.
يعني سمعت حديث آه، حديث قدسي كده بيقول آه، يقول الله تعالى ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن كنت عايز أعرف صحة الحديث ده ومأخوذ عن مين وكده يعني إن شاء الله حاضر حاضر آه، معانا اتصال آخر أهلا يا يمنى أنا ازي حضرتك يا فندم الحمد لله
لو سمحت عايز- كنت عايز أعرف حضرتك إزاي أعرف إن ده شيعي وده مش شيعي وفي حضرتك آه، بعض آه، بيفتي بإن الأضرحة جائزة هل تعتبر من فتوى الشيعة؟
آه، الأضرحة أساسا آه، الفتاوى بال- بتعظيم الأضرحة والصلاة في الأضرحة دي كلها فتاوى مخطئة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أما بقى الشيعة تحديدا فبيعظموا قبور المعادين لله يعني يمكن في واحد بي بي- يعني في واحد بيعظم آه، ولي من أولياء الله أو بيعظم قبر من قبور الصالحين ده حرام طيب تعالوا بقى الناحية التانية واحد بيعظم قبر من قبو- من قبور أعداء الله أبو لؤلؤ المجوسي ده اللي قتل عمر بن الخطاب يعظم ليه ويحج إلى قبره ليه ويسجد عند قبره ويركع ليه القبور انتوا عارفين انها لا تنفع ولا تضر والولي اللي موجود جواها لو كان صالحا حتى لا ينفع ولا يضر ولو كان صالحا فكيف لكن الشيعة بيعظموا قبور آه، مش بس الأولياء لا وكمان الأعداء تعالوا نشوف آه، أولادهم بقى هم بقى بيعلموا أولادهم إيه يعني أي مسلم بيفرح لما ابنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال افتح قال افتحوا عليهم بلا إله- لا إله إلا الله محمد رسول الله آه، آه، لكن هم بيفتحوا عليهم بإيه شوفوا بيعلموهم بإيه اتفضلوا معايا شوفوا اللطمية الولد وهم بيسمعوه آه، آه، الحسينية وفيها لطم طبعا لازم يلطم على صدره شوف الولد الصغير الذي لم يتكلم بعد شوفوا بيعمل ايه اتفضلوا معايا
نصرت عادية
ربنا يا ابني يعافيك ويكرمك والحمد لله الذي عافى أولادنا مما ابتلى به هؤلاء الناس نسأل الله الهدى عشان كده احنا بنكره الشيعة لماذا تكرهون الشيعة اديكم شايفين بيعلم الطفل ازاي يلطم على صدره وعلى وجهه آه، بل وازاي يجرح نفسه و- ويقطع جسمه انتوا شفتوا حضراتكم منذ قليل ازاي واحد ماسك سيف عمال يخبط بيه راسه وعمال يعور بيه نفسه وازاي الدم بيسيل منه لا ده آه، عشان تعرفوا ازاي بيسهل على ده آه، بيعمل كده تعالوا شوف بيعلموهم ايه من وهم صغيرين آه، آه، بيعلموه ايه من هم صغيرين آه، وازاي بيضربوا اجسامهم آه، وبيعلموهم كده آه، اتفضلوا معايا دي طريقتهم في تعليمهم واولادهم ايضا لينا معاهم حلقه كامله ليه لان الشيعه مهتمين جدا باطفالهم مش من باب انهم يربوهم تربيه حسنه لا من باب اعدادهم لمعاداه اهل السنه ومن باب اعدادهم لمعاداه اهل الحق وزي يبقى جندي ال- ال- الشباب اللي موجودين في حزب الله الان واللي بيقتلوا السوريين اخواننا واخواتنا واولادنا في سوريا في القرى المتاخمه للبنان بينزلوا لهم شبيحه ولسه اول امبارح منزل لهم 1000 شبيح من حزب الله علشان يقطعوا آه، آه، اولادنا واخواتنا واخواننا الموجودين في القرى آه، آه، آه، دول كانوا في يوم من الايام اطفال زي دول عشان يعلموهم ازاي يسفكوا الدماء اذا كان بيسفك دم نفسه يبقى يسهل عليه سفك دم الاخرين واذا كان آه، لا لا لا يهتم بدمه فازاي هيهتم بدم الاخرين الاسلام لا ضرر ولا ضرار يعني لا تضر نفسك ولا تضر غيرك فاذا كنت تقدر تضر نفسك وتسفك دمك آه، يبقى سهل عليك انك تضر غيرك وتسفك دمه لذلك هم على فكره عندهم عقيده انه لازم يذبح اهل السنه مش يقتلوا بالرصاص بس لا ده هو ال- الذبحه المفضله لدى الشيعي ازاي يذبح بيها اهل السنه انه يذبحوا من الوريد للوريد بسكينه صغيره كده عندهم هم دول الاطفال اللي حضرتك شفتهم دلوقتي هم اللي بيحضروهم علشان يقتلوا اهل السنه وهم دول اللي الشيعة مهتمين بيهم جدا جدا لطمس عقائد الحق في آه، آه، في آه، ادمغتهم الحقيقة إن عندنا آه، آه، مشكلة كبيرة انتوا عارفين احنا شفنا الاطفال الصغيرين لكن في حاجة تانية هم بيعلموها ل- للفتيات بقى اللي هي ايه اللي هي زواج المتعة ارجو ان اخواننا في الكنترول يحضروا المقطع ده آه، آه، هو المقطع ده كان بعد فتوى الجبنة يا ريتهم يحضروه آه، آه، واحد بيقولوا له تعمل ايه المرأة اللي عندها سواق اجنبي او طباخ اجنبي او موظف اجنبي داخل بيتها فبيقول لها هي المرأة ممكن تكشف شعرها او جزء من ايديها لكن عشان بقى تبقى براحتها خالص وتعمل ما شاءت ال- هي عندها حل جيد جدا قالوا له ايه قال لهم لو المرأة دي عندها بنت صغيرة ثلاث او اربع سنوات ممكن تزوجها لهذا العامل ولا حول ولا قوة إلا بالله تزوجها لهذا العامل الموظف الطباخ السواق تزوجها له شوفوا بقى وبيأكد يقول لهم إيه زواج متعة وبيضحك لهم ده زواج متعة طيب لما تزوجها له زواج متعة يبقى البنت أصبحت إيه قالوا له زوجته طيب الأم أصبحت إيه قالوا له حماته فده اللي بيعودوا عليه الفتيات الصغيرات ده اللي بيعودوا عليه الفتيات الصغيرات يزوج البنت الصغيرة لأربع سنوات متعة و ال- ال- أمها تصبح يعني بدل ما كان ده آه، خادم عندها أصبح زوج بنتها وهي بقت حماته يجوز لها أنها تنكشف عليه وتقعد معاه وده طبيعي وممكن إيه خدوا بالكم ده آه، ممكن تت- يتزوجها كمان 3 أربع ساعات يعني لو هي عايزة تقعد معاه 3 أربع ساعات براحتها تجيبه وتجيب البنت وتجوزها له متعة ويقعدوا 3 أربع ساعات مع بعض براحتهم وبهدوم خفيفة وانتهينا على كده ومفيش أي مشكلة خالص تعالوا واسمعوا بنفسكم حضراتكم عشان نشوف زي ما شفنا الاولاد الذكور بيتعودوا على ايه تعالوا نشوف هم بيعودوا بنات الشيعة على ايه من الزواج المتعة وهم عندهم 3 4 سنوات اتفضلوا معايا
زين واحد مثلا نفترض عندنا نب- يبي واحد يصير محرم ويا واحد او مثلا امراه تبي تصير محرم ويا واحد مثلا بنت صغيره بالبيت مثلا نفترض هناك طباخ بالبيت طباخ جايبينه من برا مثلا جيب باكستاني او هندي او مثلا بحريني او اي شخص جاي الى البيت بعنوان طباخ هاي الطباخ يبي يصير يا صاحبه البيت محرم صاحبة البيت تبي يطلع شوية شعرها لو شوية رقبتها لو شيء من يدها لو شيء من ساقها فإذا كان هناك شخص مثلا آه، غير محرم وياها هو ما تقدر تاخذ حريتها وتاخذ يعني حرية بالحركة فتبي تصير ويا هذا الشخص محرم شو تسوي؟ ممكن هذا الشخص يعقد على بنته ولو البنت صغيرة ها يعقد على بنتها متعة لمدة ساعتين أو أربع ساعات يعقد عليها متعة يعقد على بنتها الصغيرة فهي شو تصير؟ هي شو تصير بالنسبة لنا لما يعقد على بنتها شو تصير؟ قول يا حمته بارك الله فيك تصير أم زوجته إذا الأم الزوجة محرم على زوج بنتها ولا؟ محرم تمام مو تمام فبالتالي انحلت القضية فيمكن أن هناك تنشأ صيغة للعقد المؤقت لأجل المحرمية وانحلت لنا بذلك المشكلة
آه، بس هو ما قالناش آه، البنت هتطلق ازاي وما قالناش ايضا هو البنت دي ي- لو ان الراجل ت- استمسك بحقه وقال دي مراتي وزوجتي ياخدها ويمشي على بلده او ما قالناش ايضا آه، هو هي ليها مؤخر ولا ليها مهر ولا القضية هتبقى ازاي ولم يقل لنا ايضا ان لو البيت آه، ما فيهوش بنت صغيرة والمرأة مصرة انها تجلس مع هذا السائق و و و حلها يبقى ازاي خدوا بالكم ما بيشوفوا لهم حلول اخرى و, و, و, و مين فيكم يا اخواني يرضى على بنته الصغيرة اللطيفة الجميلة التي لا تعي اي شيء ثلاث او اربع سنوات يعني لسه في كي جي 1 لسه في الحضانة مع جمالها وبراءتها دي انها تزوج لسائق او طباخ في بيتها ويعاملها على انها زوجة آه، حاجة حاجة عجيبة جدا جدا جدا آه، آه، لم- لهذا يجب أن نكره الشيعة لهذا يكره الشيعة الحقيقة احنا عندنا فتاوى أخرى لسه بقى فتاوى الفول فتاوى آه، آه، اللحوم لسه في فتاوى ازاي تخرج من صيام رمضان ما تصومش رمضان خالص اصلا لسه في آه، ازاي تتجوز خمسة الكلام ده هيبقى في الحلقة القادمة ان شاء الله عز وجل احبتي آه، آه، انتهى الوقت سريعا وهكذا وقت الأحبة آه، آه، يصير سريعا وينقضي آه، آه، مبكرا أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة ل- لماذا تكرهون الشيعة الحلقة الثانية في فتاوى الشيعة فيما يجول ويصول في حياة المسلمين وكيف أنهم حرموا الحلال وأحلوا الحرام تلك هي حلقتنا المرة القادمة وقان الله إياكم شر الشيعة والتشيع والسلام عليكم ورحمة الله هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر